بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل آخر موضوع في دفاعيات العهد القديم عن نظام العبيد البعض بيتهم الكتاب المقدس على أنه هو اللي رسخ مبدأ استعباد الناس أو فكرة العبودية خلينا بس واضحين الأول أن نظام العبودية موجود في العالم من بعد السقوط في كل الشعوب وكل الأمم بحرب وغير حرب وأن الاستعباد ده كان يعني صعب جدا عند الشعوب المحيطة والشعوب الوثنية وكان السيد من حقه يعمل أي حاجة في العبد أو العبدة اللي عنده يعني يمكن زي الحيوانات وأقل كمان فالكتاب المقدس ما غزاش العبودية بالعكس كان بيحاول يشيلها من البشرية لكن بتدرج يتناسب مع واقع الحياة في الزمن ده تعالوا بس ناخد كام فصل من الكتاب عشان ندرك لما جت سيرة العبيد في شريعة موسى جت ازاي فيقول في تثنية 15 من 11 ل 18 لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض يعني هيفضل في فقراء دايما لذلك أنا أصيغ قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في الأرض يبقى كقاعدة عامة خليك سخي مع الفقراء ده عهد قديم وعهد جديد طبعا إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية بيع لك دي مفهومة أنها نتيجة الفقر وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك يبقى ده شخص مش لاقي ياكل هيموت من الجوع فبيتباع كأنه بيؤجر بمعنى هنا كموظف كشخص هياخد أجرة عشان يقدر يأكل بيته وحين تطلقه حرا ده ضروري في السنة السابعة يطلق من عندك لا تطلقه فارغا يبقى واخد زي مكافأة نهاية خدمة في السنة السابعة تقدر تكفيه يعيش حياة كريمة بعد كده يبقى هنا مش نظام عبودية بالمعنى تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما بارك الرب إلهك تعطيه كما باركك الرب إلهك تعطيه واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر بس المعنى ده أنت يا عبراني دقت العبودية ومرها وكنت تتمنى أنه المصريين وقتها يعاملوك باحترام عامل أخوك باحترام حتى لو كان أجير أو عبد عندك يبقى هنا العهد القديم زي العهد الجديد بيطلب الاحترام لكل البشر ايا كان فئه الوظيفه او شكل الحياه الاجتماعيه. اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب الهك. اذا ربنا بيفدي العبد بمعنى بينهي نظام الاستعباد. لذلك انا اوصيك بهذا الامر اليوم ولكن اذا قال لك لا اخرج من عندك لانه قد احبك الكلام ده لا يمكن كان يحصل في اي نظام عبوديه بره ده واحد بيقول لسيده انا عاوز افضل اخدمك انا عاوز افضل في البيت ده باختياره جت السنه السابعه وسنه العتق دي وكمان هياخد مكافأة وهو اللي بيطلب وده بيحصل كتير كان في زمانهم ليه لأن الناموس يصون كرامة العبد ويديله احترامه كموظف إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك شاف كل الخير والاحترام والهنا كله عندك خذ المخرز واجعله في أذنه برضو الناس بتفتكرها حركة قاسية ده زي ما بيخرموا ودن الطفل كده بس دي علامة إن هو ارتضى بخطره إنه يسمع صوت سيده ويخضع ليه وتبقى ودنه دايما على باب سيده يعني عاوز يرضي هذا السيد باختياره وفي الباب يبقى المخرز ده عشان ما يتوجعش بس يتحط في الباب وايه يتخرم خرم كده فيكون لك عبدا مؤبدا وهكذا تفعل لأمتك أيضا لو هي اختارت لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك ساعات السيد يتحارب إيه ده بيخدمني وكويس أنا مش عاوز أطلعه لأ القانون في السنة السابعة لازم تطلقه وتطلقه بكرامة وبمكافأة كبيرة لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك ست سنين فما يصعبش عليك أنت استفدت من وجوده برضه ست سنين خدمك فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل إذا لما تحللوا النص ده وده النص الأساسي في التعامل مع العبيد العبرانيين الغرض الأساسي حماية الفقراء لأنه ممكن يموتوا من الجوع النقطة الثانية أنه ترجمة كلمة عبد في الترجمات القديمة تميل لكلمة servant مش slave اللي هي كلمة خادم مش كلمة عبد بالمعنى الأممي أو الوثني أو المهين فهنا زي واحد بيخدم لكن بيخدم بكرامة وانتوا عارفين مثلا عبد أبونا إبراهيم ده رئيس بيته ده عبده لكن ده راجل يعني زي مدير قصر يعني ده شخصية مهمة جدا وكان مسؤول عن بيت أبونا إبراهيم وعارف كل حاجة وبيدي هدايا بمزاجه و... وحاجة كبيرة قوي فهنا العذر الدمشقي ده يعني وشخص بقى روحاني وتلميذ وكأنه ابن أبونا إبراهيم وهو في الأصل عبد يوسف لما كان عبد انا بوريكم بس بس ده استثناء لان طبعا عند فوتيفار من اجل امانه يوسف خد صلاحيات كبيره قوي يبقى مش دايما نظام العبوديه كان بالبشاعه اللي الناس متصوراها ده مجرد موظف تطلقه حرا ده تاكيد انه في السنه السابعه لازم يبقى فيه اختيار يبقى عدى مرحله الخطوره بتاعه الفقر خلاص حوش لبيته هياخد مكافاه هو حر في حياته ومكافأة نهاية الخدمة دي تؤكد أنه ده لا يعامل معاملة العبد زي ما دخل يخرج وكمان فكرة أن العبيد يطلبوا الاستمرار تؤكد أنه الشغلة دي أحسن من غيرها والاستقرار اللي احنا فيه والتعامل المحترم ده ده باختيارهم ده لا يطابق أبدا نظام العبودية اللي كنا نسمع عنه وقت حكم الرومان أو في أمريكا قبل من 70 80 سنة لا لا ده كلام فيه كان احتقار للإنسان وإهانة وذل وقلة قيمة ده مش الوضع خالص اللي موجود في العهد القديم وإذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك يبقى ده الوضع الطبيعي اللي فيه ناس هتقول مش عاوزين نسيب القصة دي في خروج 21 أديكم برضو إيه نص آخر يؤكد الفكر هذه الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السبعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه وإن أعطاه سيده امرأة ولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده هنا الحتة دي زعلت ناس هو لو دخل بطوله هيطلع بطوله لكن لو في عبدة أخرى كانت ارتبطت بهذا العبد واتجوزوا جوه البيت ده هنا لازم كل واحد منهم يتم الست سنين وياخد الإطلاق في السابع فممكن يتأخر واحد عن التاني سنة سنتين حسب بداية ما بقى عبد وبالتالي برضو ده زي شغل الشغل العادي هياخدوا مكافأة الخدمة وهياخد في السنة السابعة الإطلاق العادي بمنتهى الكرامة وهياخد كل الصلاحيات لكن لو هو دخل من الأول متجوز هيطلع بمراته وعياله طبعا لكن لو تزوج عبدة بعد ما هو بقى عبد هنا الأخرى دي لسه ليها التزامات تجاه البيت اللي كانت بتخدم فيه ولكن إن قال العبد أحب سيدي الخروج نفسه بيقول كده نص سفر الخروج وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا أنا مش عاوز الحرية دي أنا مستمتع بحرية في بيت سيدي ومعايا مراتي وعيالي يقدموا سيده إلى الله كأنه بيشاهد ربنا يا رب باختياره عاوز يكمل ويقرب إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه للأبد باختياره طبعا دي ليها معاني روحية ان الانسان لما بيجرب يعني خدمة ربنا بيبقى يقول له نفسك أكمل خدمتك لآخر العمر مش عاوز أسيبك أبدا ده المعنى الروحي لكن هنا حرفيا كان بيحصل كده وإذا باع رجل ابنته أما طب في أب هيبيع بنته أما ده الناموس هنا مش بيشجع كده لكن من كتر الفقر بدل ما تموت بيسيبها أما زي زمان أحيانا كانوا يسيبوا طفل في دور أيتام حتى لو أهله عايشين لأنه مش قادرين يصرفوا عليه فهنا هذا البيع ده مش بيع لأنه راجل يعني بيبيع بيع في عياله خلاص ده من بسبب الفقر لا تخرج كما يخرج العبيد إن قبحت في عيني سيدها التي خطبها لنفسه يدعها تفك يعني إيه؟ لو سيدها قبل ما يعاشرها لأنه ملوش نفس فيها يبقى ما ينفعش إنها تتباع تاني لا ده هي دخلت بكرامة هتطلع بكرامة وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدروا بها فهنا في كرامات بتعطى للعبيد اللي بسبب ظروف الفقر هم اللي بيبيعوا نفسهم أو يباعوا من زويهم ومع هذا القوانين تحفظ لهم مكانتهم واحترامهم وحقوقهم فتثنية 15 تعالوا نشوف سنة الإبراء في آخر سبع سنين تعمل إبراء إيه سنة الإبراء دي؟ هذا هو حكم الإبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه كتير كان من العبيد بيبقى عبد بسبب الدين مديون فبالدين بيتاخد عبد هنا كمان الناموس حفظ حقوق المديونين فقال لو جت عليهم السنة السابعة يبقى سنة إبراء يبقى براءة الدين يسقط عشان ما يبقاش في ذل على هذا المديون قد نودي بإبراء للرب الأجنبي تطالب ليه لأن الأجنبي هيجي لليهود ياخد فلوس ليه للاستثمار فمن هنا تقدر تطالبه لأنه ما كانش في خلطة بالأجانب لكن ولاد اليهود في بعضهم لا في فقراء طبعا أما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه إلا إن لم يكن فيك فقير بمعنى طبعا هيدفع ويسدد لو ما فيش فقر لكن لو هو فقير فعلا ومديون ومش قادر يسدد دين بس جت السنة الإبراء يبقى خلاص الدين وقع لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلك اللي هي اكتملت في العهد الجديد من أخذ منك فلا تطالبه من اقترض منك لا تطالبه ده بقى إيه كمالة هذا المستوى من العطاء والتسامح والتنازل في الفلوس اللي يقترض منك لا تطالب من سخرك ميلا اذهب معه اثنين لأنها كلها محمولة على فكرة ربنا كريم وربنا بيبارك لك وربنا بيوسع عليك والمعطي فبسخاء ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد إذا هو نفس الخط بس بالعهد القديم يتناسب مع المستوى العام ولكن أرقى طبعا من مستوى الشعوب بكتير وبعدين في المستوى الأعلى جدا في العهد الجديد لأننا نتشبه بالمسيح في الكمال إذا سمعت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم يباركك الرب إلهك كما قال لك فتقرض تقرض أمما كثيرة يعني يديك خير شعوب وثنية كتير حواليك لو التزمت بحق أخوك وأنت لا تقترض يعني ما يحوجكش ربنا لحد فما تجيش على أخوك في حوجة يعني في احتياج وتظلم أبدا أو تفتري أو تستغل الفرصة بالعكس أنت خليك طيب وكريم وسهل التنازل عن الدين وسهل إطلاق العبد وبالهدايا وبالإكراميات وبكل حاجة وربنا بيعوض عليك كتير قوي إذا الاقتراض عموما ساعات يكون هو مجال الاستعباد يعني شخص بسبب الدين يقدم نفسه عبد ودي بقى اتحلت بالناموس إنه حتى القرض يقع في السنة الإبراء آه الأجنبي تطالب لأنه حسب ما فهمنا من الآباء ده لأنه مش عاوزه يتعامل مع الأجانب والأجنبي ممكن يتعامل هنا بحكم الاستثمار والربا يبقى هنا عشان ما يدخلش في الحتة دي يبقى أفضل إيه يعني ما يبقاش في تعاملات خالص إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك فلا تقسي قلبك يبقى واضح أن روح الوصية روح القانون فلسفة القانون كله في اتجاه إنصاف الفقراء رحمة بالمساكين الاتجاه نفسه مش قسوة ولا استعباد ولا استعلاء ولا الكلام اللي ساعات يهاجم به الكتاب لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير افتح إيدك خليك كريم افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء وتسوء عينك بأخيك الفقير بصوا حتى الحتة دي الناموس ذكرها يعني إيه تصوروا أن سنة الإبراء فاضل لها سنتين يقوم واحد يقول لك انا مش هسلف حد خلاص ليه سنتين والدين يقع طب انا طلعت خسران هنا ده راجل بيفكر في فلوسه مش بيبص على احتياج هذا الفقير فقال له حاسب اوعى عينك تبقى شريره وتبقى بتحسبها كده انا الدين مش هيتسدد لي لان الفتره اللي فاضله على سنه الابراء قليله لا انا هس- لا هسلف اول سنه عشان يبقى معايا سبع سنين اجمع الدين يبقى هنا ده في انانيه وفي مصلحه و... لكن هنا بيقول له سيب حقك سيب اتنازل اللي هي نفس روح العهد الجديد فبيقول أم، يبقى في قلبك كلام لئيم تقول قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية يعني لو الفقير جالك وطلب وانت عندك ومدتوش هيصرخ لربنا هتتحسب عليك خطية اللي هي من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية عليه طب هو ما ظلمش اه بس هو كان ممكن يدي ما ادتش ليه يبقى بخل يبقى أنانية يبقى قلب قاسي لأنه إيه لا يعني الفقير ده يموت أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض لذلك أنا أصيغ قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك في إلحاح على الاهتمام بالفقراء والمساكين وحق الفقير قبل حق الغني وسنة الإبراء دي سنة رادعة وفي صالح المديونين والعبيد بكل أشكالهم وحتى الدين لو ف- فاضل له أقل من سنة خلاص بيسقط برضه في سنة الإبراء إذا المبدأ العام هو حقوق الفقراء قبل أي حد هو السخاء والكرم المطلوب من الكل أديكوا برضو مبدأ تاني في موضوع العبيد بعيد كل البعد عن فلسفة الاستعباد الموجودة في الشعوب الوثنية كان لما عبد يعمل عملة يهرب من سيده بسبب قسوة سيده ده في الشعوب الوثنية لو لقوه يرجعوه لسيده يقطعوا حتت ومحدش يقدر يحاسبه فكان تسليم العبد ده شيء مرعب لأنه عارف أنه هيت يعني هيتقطع ولو تذكروا في حياة داود النبي لما كان لسه هربان من شاول وراح صقلغ دي القرية اللي تبع الفلسطينيين وبعدين دخل عليه العماليق خدوا ستات وعيال وطلع وراهم عاوز ي- ي- يلحق ينقذ الستات والعيال قابل غلام عبد مصري لراجل عماليقي فالعبد قال له أرجوك ما تسلمنيش لسيدي هقول لك اللي انت عاوزه بس ما تسلمنيش لسيدي لأنه لو سلمه لسيده خلاص هيموته هنا بصوا التثنية بتقول ايه عشان تعرفوا فرق المستوى الأخلاقي بين ناموس موسى أو ناموس العهد القديم والنواميس المتعارف عليها في الزمن ده عبدا أبق أبق يعني هرب إليك من مولاه لا تسلمه إلى مولاه عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختار في أحد أبوابك حيث يطيب له ولا تظلمه إيه ده القعدة تخسوره طب دي لصالح مين دي لصالح العبيد معنى كده ان اي سيد هيتعب عبده عبده هيسيبه ومحدش يقدر يرجعه له حسب القانون ومش هيرجع غصب عنه اذا كان لازم اي سيد يحسن جدا احترام العبيد اللي عنده و- واديهم اكتر من حقهم عشان يفضلوا معاه لانه لو سابه محدش هيرجعه له ولا له كلمه عليه هيروح حته تاني المكان اللي يختاره طب وده موجود فين ده ده بالظبط زي نظام الموظفين انت موظف في مكان تعبت من المكان بتسيبه يقدر المكان يرجعك غصب عنك اقصى حاجه هيرفدك لكن ما يقدرش يعمل لك حاجه طيب إذا هذا المستوى الأخلاقي من 3500 سنة كان أعلى جدا من كل الشيء متعارف عليه في قانون التعاملات بالذات مع فئة الأجراء والعبيد عبدنا أبق إليك من مولاه لا تسلم لمولاه عندك يقيم في وسطك في المكان اللي اختاره حيث يطيب له إيه ده منتهى الحرية ولا تظلم إذا في مجال للحرية واسع جدا في شريعة موسى. طيب هل الله هو أساس خلق نظام العبيد؟ حاشا. لأنه تاني بنرجع للتكوين ربنا لما خلق الإنسان خلقه إيه؟ خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه فالإنسان مخلوق من البداية ليكون سيد يكون شبه الله عشان كده سلطوا على كل الحيوانات وكل الكائنات فنظام العبودية ده نظام بسبب سقوط البشرية في الخطية بسبب الكراهية وبسبب الغنى والفقر وبسبب الطمع وبسبب الأنانية فده نظام دخيل مش إرادة إلهية وربنا له كل المجد جاء ينقذ ده كله إذا الظلم والاستعباد لا ينسب إلى الله أبدا ينسب إلى الشر اللي دخل على العالم لكن نظام العبيد اللي كان موجود هنا القوانين بترتقي بيه جدا عشان يبقى فيه حقوق واحترامات للعبيد حقيقية السيد هنا هو اللي يؤاخذ يعني على أي تصرف زيادة أديكم برضو بعض امتيازات العبيد اللي يعني تؤكد أن هم بيعاملوا كأنهم أولاد البيت مش كأنهم عبيد بالمعنى الوثني تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام ده في نظام الأعياد المذكور في تثنية 16 عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك في المظال يجيبوا خير السنة كده عشان يحتفلوا كمان وتفرح في عيدك بصوا الجملة دي مهمة أوي أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك كله يفرح نفس الفرحة كله بياخد نفس الأجازة كله هياكل نفس الأكل كله هيعيد نفس العيد ابنك وبنتك وعبدك وعبدتك واللاوي والأرملة واليتيم والغريب كله له نفس الكرامة لأنه في نظر الله كل الناس سواسية إذا في الأعياد اللي دايما بترمز لمجد العهد الجديد ومجيء المسيح والخلاص الآتي بتورينا قد إيه إن الكل بياخد نفس البهجة ونفس السعادة ونفس العيد ونفس الفرحة مش ممكن عبد يسيب سيده في الظروف دي وهو يعامل معاملة الابن في تثنية 21 أنا بجيب لكم فصول تؤكد كرامة العبيد على عكس التهم اللي بتيجي في الكتاب المقدس إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا كعادة الشعوب ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة طبعا لما كان الوثنيين يدوسوا على شعب ياخدوا الستات في لحظتها ويعتدوا عليهم ويعملوا اللي هم عاوزينه كانت حاجة صعبة جدا هنا بصوا الفرق كبير لو واحدة من المسبيين انت عجباك وعاوزها زوجة حين تدخلها إلى بيتك الأول بتحلق رأسها وتقلم أظافرها لأن دي كانت يعني طباع وثنية يطولوا الضوافر قوي بطريقة كده مش مش طبيعية والشعر يعملوه بطريقة معينة كلها جزء من ممارسة الوثنية فأنت بتخلعها من الوثنية الأول تندع ثياب سبيها عنها لأن برضو حتى الثياب ممكن تبقى فيها خلاعة وتبقى فيها حاجات صعبة تقعد في بيتك وتبكي أباها هي كإنسانة برضو هتبكي أهلها شهر من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها تكون لك زوجة يعني هتعملها كزوجة مش بتعملها كواحدة عبدة وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها مش رقيق من أجل أنك قد أذللته يبقى حتى هذه المزبية في هذا الزمن اللي كان يعني المزبيين دول غنايم أقل من الحيوانات تاخد كرامة الزوجة ومش ما تتباعش تاني ولازم تبقى مكرمة كرامة ست البيت وتبقى في الأول معاها حق تعبر عن مشاعرها كإنسانة وهو كمان يعيد حساباته هل هي دي الزوجة المناسبة ولا بلاش من قبل ما يقرب منها خالص في تثنية 19 يقول إيه لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو فم ثلاث شهود يقوم الأمر إذا ما فيش سيد حر يقول لك أنا العبد بتاعي سرق يعمل لا فين الشهود؟ اثنين أو ثلاثة لازم إذا حتى لو كان عبد هو مش ملك مطلق لسيده أي إنسان أي إنسان بيخطئ استنى هات الشهود الأول وإلا يكون اللي مدعي بان هو التاني ده اخطا بيتبلى عليه عشان كده يحط القاعدة العظمى في القانون العهد القديم يقول يسمع الباقون فيخافون يعني إلى واحد افترى على واحد لازم يحصل له بنفس نوع الغلط اللي غلطه لا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك لا تشفق عينك نفس بنفس يبقى نفس قصاد نفس لو واحد قتل واحد يبقى لازم يموت سيد أو عبد عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل البعض بيبص لهذا القانون على انه قانون قاسي وجاف ده هو بيحذر الناس يعني لو انت كسرت ايد واحد هتتكسر لك ايدك يبقى ده ضبط للسلوك مش دعم لل... للقسوة لو انت جرحت واحد في عينه هتتجرح لك عينك فهنا اي واحد يميل للعدوانية بيخاف من القانون الرادع ده فما يبصش للعبد انه يقدر يعمل فيه اي حاجه لا ده هنا القانون بيضبطه وبيشد عليه وبيقول له كل حاجه ليه حسابها من نفس جنس العمل ومثل هذا القانون ماخوذ به الى حد كبير في كتير من شعوب العالم دلوقتي اذا ده يؤكد التساوي في الحقوق البشريه قدام القانون وده ما كانش موجود خالص في الأعراف القديمة كان الرئيس لا يحاسب وكثير من الأغنياء لا يحاسبوا والأسياد لا يحاسبوا والعبيد بدون أدنى غلط ممكن يموتوهم وكانت الدنيا طبعا بعيدة كل البعد عن أي مجال للحق والإنصاف بصوا برضو النص ده كمان في نهاية التثنية وموسى النبي بيحفظ الشعب قوانين اللي بتسمى اللعنات ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة ويقول جميع الشعب أمين يعني إيه اللي هيعوج في الحق اللي هيظلم بأي درجة هتيجي عليه اللعنة وكل جمهور الشعب بيقول أمين يعني الكلام ده معروف عندهم ولما تقروا الأنبياء يا ملام الشعب اليهودي وقالوا لهم ربنا غضبان لأن أنتوا بتعوجوا الحق بتظلموا الغريب أو اليتيم أو الأرملة ضمنيا طبعا يدخل فيهم فئة العبيد أديكم مثل من سفر أيوب كيف ينظر أيوب وأيوب ده يعني يعني تقريبا 1800 سنة قبل المسيح سفر أيوب اللي يعتبر قبل الشريعة بيقول لنا كمان أولاد الله أبرار العهد القديم كيف ينظرون للعبيد أيوب ده راجل غني جدا وعنده عبيد فبيقول وهو يتألم بسبب تجربته بيقول هو أنا غلطت في إيه طيب عشان يحصل لي ده كله فبيقول إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما يعني لو عبد وقف قصادي يقول لي أنا صعبان عليا أنا اتظلمت لو أنا كنت رفضت حق عبدي أو حق أمتي في الدعوة اللي مطلعينها ماذا كنت أصنع حين يقوم الله كنت أقف قدام ربنا أقول له إيه وإذا افتقد يعني لما يجي ياخد بحق العبيد يبقى واضح إن ده مفهوم ثابت في الكتاب المقدس إن ربنا هياخد بحق أي إنسان يتظلم إذا افتقد الله بماذا أجيبه أوليس صانعي في البطن صانعه بصوا بقى المعنى الجميل ده مش اللي خلقني هو اللي خلقه إذا أيوب هذا الملياردير الغني جدا كان ينظر إلى العبيد باحترام ويرى أن اللي خلقوه خلقهم وأنه لو كان ظلمهم هيقف قدام ربنا إزاي ويتسأل عن أي ظلم ممكن يعمله وقد صورنا واحد في الرحم اللي صورنا هو ربنا اللي عملني هو اللي عمله طبعا دي مفاهيم روحية بعيدة تماما عن الفكر الوثني والاستعباد والإذلال اللي كان موجود في شعوب لا تعرف المسيح في سفر الأمثال يقول الغني والفقير يتلاقيان صانعهما كليهما الرب يبقى نفس المعنى أنه مفيش غني وفقير عند ربنا ومفيش سيد ولا عبد الحكاية كلها في الآخر إيه سواسية أروح للويين 25 إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبد استعباد عبد بصوا التعبير لا تستعبده بلغة الشعوب ده بسبب الفقر اتبع لك كأجير كنزيل يكون عندك ده راجل ضيف نزيل كم سنة فأنت بتعامله معاملة الأخ الضيف بيخدمك اه وانت كمان بتخدمه عشان الفقر إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع إذا الخروج واللويين والتثنية كلهم أكدوا كرامة هذا الشخص لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبيت أجرة أجير عندك إلى الغد يبقى إياك تخطف حد لأنك لو خطفت حد على قول تبيعه دي جريمة تستحق الإعدام في القانون المساوي ولا تبيت أجرة الأجير مش منه أجير تبيت أجرته تاخدها يوم بيومه ياخد حقه لازم لوين 19 يقول إذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه كالوطني منكم يكون لكم الغريب لأن البعض بيقول طب معلش ما هم بيذلوا الغرباء بص الآية كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحب كنفسك طب دي موجودة في أعراف فين دي إنه يبقى غريب مش لاقي ياكل دخل وسط الشعب الشعب يعامله كأنه وطني ويحبه زيه زي نفسه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر أنا الرب إلهكم إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا ده أخوك في الأول والآخر حتى اللغة يعني إيه بص له بصة الأخ اللي ظروفه يعني فرضت عليه الغلب والفقر اعضده عضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة اخشى الرب إلهك يعيش أخوك معك إذا النظرة كلها أخوة فطبعا ده عكس التهم اللي بتتقال في لوين 25 إذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك بص بقى هنا بقى بالعكس إن واحد عبراني ظروفه ضاقت جدا واتباع لواحد غريب مش عبراني أو للناس لعشيرة الغريب يعني اتباع مثلا للمؤابيين للعمونيين للأدوميين فبعد بيعه يكون لك فكاك يفك واحد من إخواته يبقى كل بقى إخواته يتباروا ان هم يطلعوا فلوس عشان يرجعوا هذا الشخص لانه هناك عند الغريب ما يضمنوش ابدا هيتعامل بالاحترام اللي كان بيتعامل في القانون اليهودي أو يفك عمه أو ابن عمه أو يفك واحد من أقرباء جسده من عشيرته أو إذا نالت يده يفك نفسه يعني ما يفضلش عبد أبدا للغريب طبعا إشارة ما يبقاش عبد للشيطان يعني فيحاسب شاريه من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل يعني ياخد الحق تمام ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كأيام الأجر يكون عنده ولو رحتوا لسفر نحامية هتلاقوا نحامية قال كده قال احنا كنا بنطلع في كلوسنا كلها عشان نفك أسر إخواتنا اللي بقوا عبيد عند الغرباء انتوا تستعبدوا بعض كان صعبان عليه قوي لما راح اورشليم لقى بقى الناس بعدت عن القانون المساوي وابتدى يبقى في ساده وعبيد بطريقه مخالفه لشريعه موسى فقال لهم ده احنا انشغلنا ازاي نفك كل اخواتنا ونصرف قد كده عشان نطلق سراحهم من ان يكونوا عبيد للغرباء من سرق انسانا وباعه ده نظام العبيد بقى اللي تسمعوا عنه في الافلام الامريكاني من 200 سنه وكده ده يسرق ويبيع عبد ولغايه دلوقتي موجود في بعض بلاد العالم هو دي العبوديه المرفوضه تماما من سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا يبقى هنا تجاره العبيد بالنسبه لشريعه موسى ايه محرمه تماما ده فيها قتل للي يسرق او يخطف انسان او انسانه وعشان يبيعه ويطلع منه فلوس ده فيها اعدام على طول إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه يعني ما يقولش أنا حر لا مفيش حر يعني إيه تضرب وتموت إذا حصلت أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل كيا بكي جرحا بجرح ردا برد فهنا تحسوا أنه القانون شديد رادع جدا لأي واحد هيفتري أو هيغضب أو هيسيب نفسه بقى لنزواته القوانين كلها ضده وبعدين تيجي في كلمة أذكر أنك كنت عبد اللي بيكررها بقى في تسنية خمسة وتسنية 24 يعني أنتوا دقتوا مرارة الذل ليه تذلوا حد أنتوا كنتوا مشتاقين للحرية عيشوا وادوا الحرية دي للي بعديكم ربنا يسوع له المجد كلمنا عن العبودية في العهد الجديد وقال لنا إيه تعرفون الحق والحق يحرركم اليهود سمعوا كلمة يحررهم دي واتغاظوا جدا بقى فقالوا إيه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنكم تصيرون أحرارا طبعا هي الآية نفسها اليهود هنا مش صادقين ليه بيقول لم نستعبد لأحد قط ده هما في الوقت ده عبيد للرومان وبيدفعوا الجزية وهم قبل كده كانوا عبيد لليونانيين وللفرس وللبابليين وفي وقت الأشوريين و... ازاي يعني يقولوا كده إنما في بقى شوية كبرياء يهودي كده أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية ده المفهوم بقى الروحي والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الابن فيبقى إلى الأبد إذا ربنا له كل المجد يعاملنا كأبناء وبالتالي في العهد الجديد طبعا ربنا لا يسمح بنظام استعباد إنسان أبدا فإن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا أول عظة وعظها المسيح في مجمع الجليل كانت روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي للمأسورين بالإطلاق يعني أدي الحرية للناس المحبوسة ومستعبدة كان يقصد المعنى الروحي وضمنيا طبعا المعنى الاجتماعي المسيح نفسه أخذ صورة عبد من أجل خلاصنا ارتضى أن يكون عبد لما غسل رجلين تلاميذه أخذ شكل العبد ولما تعلق الصليب مات وصلب كأنه عبد ارتضى هذا عشان يقول لنا قد إيه العبودية دي مرة وهو ضد تماما نظام الاستعباد لكن آلامنا حملها أوجاعنا تحملها فصلب زي ما قال في فيليب 2 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس إذا لما جت المسيحية بدأت تشجع جدا نهاية هذا النظام بس مش بصدام ثورجي مش بنظام حكومات مسيحية ما عندهاش حكومات ولا دول ولا جيوش ولا ثورات المسيحية تقدم فكر راقي تقدم صورة الله ومثاله ترجع الناس تاني للأصل اللي ربنا خلقهم عليه تبقى خليهم يبصوا على السماء والتشبه بالحياة الملائكية وبالتالي ينتهي تماما نظام العبودية أفسس الستة يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب يعني خليكم أمناء خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير ذلك ينال من الرب عبدا كان أم حرا في الآخر هتقف قدام ربنا هيسألك على أمانتك ونيتك وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة يبقى واضح أنه في مساواة واضحة جدا في لغة العهد الجديد وتقريب المسافات أجمل وأوضح ما يمكن رسالة فيليمون بولس لما بعت لفيليمون يستأذنه في عودة أنسيموس اللي كان سرقه و... وظلمه فقال له معلش هو تاب متعمد وبقى ابني اقبله كأخ يقول له لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا إذا هو بيقول له يا فليمون يا ابني لأن فليمون ابن بولس روحيا ما ينفعش يبقى عبدك يبقى أخوك ولا سيما إلي فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا إذا الكتاب المقدس ضد نظام العبودية بكل أشكاله ارتقى من أجل الفقراء اللي بيباعوا بحقوق العبيد جدا واداهم حقوق السادة ودعم المساواة في كل الأصفار في العهد القديم وبانت جدا في العهد الجديد وانتهت بدخول المسيحية في بلاد كثيرة في العالم اختفى تماما نظام العبودية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد